نكبر الله تعالى على ما هدانا فالله أكبر أرسل أحد الإخوة يبشرنا بخبر يسرني عن نفسي وينبغي أن نسر له يقول الحمد لله بعد مقدمة يقول الحمد لله فإني أحب أن أخبركم أن الله عز وجل قد من علي بحفظ القرآن الكريم في رمضان هذا العام وكان تفسير القرآن في الدروس خبرا أو خيرا معينا لي على الحفظ وفهم ما أحفظه فجزاكم الله عنا خيرا وأسأل الإخوة أن يدعو الله لي كما يسر علي حفظ القرآن الكريم أن ييسر علينا ولنا العمل به والإخلاص له اللهم آمين يسر على أخينا وعلينا وثبت وبارك نحمد الله تعالى على هذا التوفيق وفعلا هذا خبر مبشر ومسر يسرنا ان واحد يحفظ القرآن في شهر رمضان بشرة لمن اراد ان يحفظ شهر تخلص القرآن لو فيه نية وفي وقت وفيه عزيمة ان شاء الله تحفظ القرآن الكريم والتفسير عموما وخاصة التفسير المجمل مثل الذي نشتغل به طول هذا الشهر أمر يعين على على الحفظ بأنك تحفظ وأنت تحفظ فاهم معاني الآيات وتسلسل الآيات وهذا منهج جليل سبقنا إليه علماؤنا ومشايخنا رحمة الله عليهم أجمعين نسأل الله تعالى أن يثبت أخانا وأن يكثر من أمثاله وأن يكرمنا جميعا بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وفقها وعملا وإخلاصا حتى نلقاه به وهو راض عنا غير غضبان وبعد فأقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد أحبتي في الله هذا هو الجزء الثاني من درس الليلة وهو حول الحزب الثامن والخمسين من القرآن الكريم وهو تمام الجزء التاسع والعشرين ويبدأ بسورة الجن وقد عرفنا خبرهم في سورة الإيه الأحقاف فتح الله عليكم أبواب الخير والعلم لما كنا بنتكلم عن سورة الأحقاف ورد خبر وذكر الجن حين أسلموا ولا داعي لذكر القصة فهي قد سمعت من قبل ولكن الشاهد فيها أن الجن أو نفرا من الجن كانوا يسعون في الأرض كما أمرهم إبليس أن ينظروا ما هو السبب وراء أن السماء حجبت عنهم فلا يستطيعون استراق السمع فصرف الله مجموعة منهم إلى المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الرحمن ويومها بعث لي أحد إخواننا تلبس عليه الأمر يقول كيف أن سورة الرحمن مدنية وسمعتها الجن في مكة وأسلمت عليها حد جاوب كيف أن سورة الرحمن مدنية نزلت بعد الهجرة والجن أسلموا عليها في مكة أي المعتبر في المكي والمدني كما نقول دائما ونكرر هو ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو إيه مدني سورة الرحمن نزلت قبل الهجرة إذا سورة الرحمن مكية وليست مدنية أخي الكريم علمنا الله وإياك الخلق قد يكون ذلك خطأ من مطابع أن تكتب في المصاحف مدنية لكن سورة الرحمن مكية معروف هذا ومحفوظ سيدنا عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود أول واحد أعلن القرآن على قريش أعلنه بسورة إيه؟ الرحمن إذا نزلت في مكة هناك قبل أن يسمع الناس عن القرآن فلما بحث هذا هؤلاء الناس وجدوا رجلا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كلاما عجيبا بليغا قويما رأوا فيه علامات أنه كلام الله وليس من كلام البشر وليس من كلام الخلق فآمنوا به وانقلبوا إلى أهلهم منذرين هذا عرفناه في سورة الأحقاف زاد الله هنا وصف هذه الرحلة التي أو هذه قصة هذا الحدث الذي آه، وقع للجن آه، بعد أن قدم الخلاصة الخلاصة إيه؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وكأن الله تعالى يقول للنبي عليه السلام إن كان الناس قد كذبوا بك كما كذبوا بنوح من قبلك فأبشر فقد آمن بك خلق لم ترهم ولا تعلم عنهم شيئا إنهم الجن آمنت بك أمة من الجن بمجرد أن سمعوك ودون أن توجه إليهم دعوة ولا تخصهم بدرس ثم بعد ذلك حصل لقاءات كما عرفنا وكان يعطيهم درسا خاصا بهم على موعد بينهم آه، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا تعالى يعني أقبل مش كده ولكن هنا بمعنى تاني خالص بقول لك تعالى فلان تعال نروح المكان الفلاني لكن في القرآن زي ما نقول سبحانه وتعالى مش معناها بقى أقبل معناها سبحانه يعني تنزه وتعاظم سبحانه عن كل نقص أيضا وأنه تعالى جد ربنا يعني تعاظمت قوة الله وعظمة الله وجد هنا ليس هو الجد أبا الأب أو أبا الأم وإنما هو بمعنى القوة كما تقول في أذكار الصلاة بعد التسليم منها تقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد هنا معناها القوة برضو يعني مهما كان الإنسان ذا قوة فإن قوته لا تنفعه ولا تمنعه من الله عز وجل فالله أقوى وأنه تعالى أي تعاظم جد ربنا أي جاه ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا سفيههم مين ابليس اللي كان بيعلمهم كان بيعلمهم غلط بيقول لهم دروس غلط وهو ابوهم اذا ما تستبعدش برضو ان في شاشه من الشاشات تلاقي كلام غلط في جريده من الجرايد تلاقي كلام غلط ده مش ابوك كمان ده واحد من الذريه من ذريه ادم ممكن يقول يبقى شيطان من شياطين ال- ال- الانس ما تقولش ده, ده يا راجل ده خبر ما, ما ما- ده جاي في الاخبار ده جاي في الاهرام ده جاي في مش عارف مجله كذا ان شاء الله حتى يجي في ميكو ماوس ايه المشكله يعني ها وانزل من السماء ده ده جه في قناه فضائيه وراجل استاذ كبير و... انت شفت شهاداته اهو العنوان موجود اه على الشاشه الاستاذ الفلاني مش عارف المفكر الاسلامي الخطير ال- حاجات كده بيقولوها الله اعلم عن حد شاف شهادات وياما ناس حتى دعاه يقول لك الدكتور فلان دكتور مش عارف محمد هدايه ودكتور مش عارف مين ودكتور ولا هو دكتور ولا بتاع وزي بعضه لما داعي الى الله ياخذ لقب دكتور والله يستحق بجهده في سبيل الله اهو بينفع الناس لكن واحد آه، مهلساته ياخذ لقب دكتور او استاذ او مفكر او بتاع لا يعني لا داعي يعني ممكن واحد زي الشيخ الغزالي رحمه الله ما كانش دكتور في الجامعه اسمعوا عن الشيخ الغزالي ها رجل فكر رجل عقلية جبارة ما شاء الله و و ومجاهد خطير في سبيل الله عاش عمره يدافع عن الإسلام حتى مات في ساحة الجهاد مات في مؤتمر وهو بيدافع عن الإسلام ومات كبتا ما ياخذ كلمة عاوز يتكلم عاوز يقول عاوز يدافع آه، ما سكتوه حاضر طيب حاضر ما نسمع بس ما نسمع فلان قالت له حاجة مات في المكان ودفن في جوار النبي عليه الصلاة والسلام هناك في البقيع رحمة الله عليه ولذلك خد دكتوراه أعطوه, أعطوه دكتوراه إيه فخرية يستاهل يعني حاجة تكريما له كده يستاهل فعلا والله لكن لما واحد يكون فاضي وياخد دكتوراه أو ياخد لقب مش عارف مين فهذا يعني هذا ظلم هذا ظلم للعلم و- وتجهيل للناس اهو ابليس اهو ابو الجن المفروض راعيهم وخاف عليهم وعلمهم الصح وقول لهم الحق لكن كان بيكذب عليهم وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا يعني كان يقول على الله كلاما بعيدا غريبا كنا بنصدقه يا اخي شوف لانهم كان جاهلين زمان قبل ما يسمعوا القرآن فكان يقول جهلا وشططا على الله ويصدقونه وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وضم كلمة سفيها دي إلى ألا إنهم هم السفهاء ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه سيقول السفهاء يبقى كل الكفار بما فيهم إبليس سفهاء والسفيه اللي هو مين آه اللي هو آه شوية كده بيون آه عنده حاجة في, في, في يعني غ- ليس عاقلا ليس ليس رشيدا آه يعني هذا اللي بيسموه النهارده إيه آه، آه، القصر قاصر يعني لسه ما بقاش رشيد ما نضمنش لو خد ميراثه من أبوه ممكن يضيعه فالمجلس الحزبي بياخد الفلوس ويحبسها عنده ليه؟ علشان لما ده يبلغ رشده وياخد الفلوس يقدر يتصرف فيها تصرفا حكيما نعطيه ماله. فالعرف واللغة والقرآن سموه ايه؟ سفيها في السن دي، سموه سفيه ليه؟ لأنه غالبا لا يحكم التصرف. وأنه كان يقولون يقول سفيهنا على الله شططا. يبقى الكافر غبي وسفيه والمؤمن ايه؟ ذكي من أولي الألباب. نعم. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا المجموعة دي كانت طيبة قوي وعلنياتها زي ما بيقولوا كده يعني كانوا مفكرين م- مستحيل كانوا بيقولوا كده مستحيل يعني جن أو إنس يكذب على الله مش معقولة حد يقدر يكذب على الله فذاك كان إبليس أي حاجة يقولها لهم يصدقوها وأنا ظننا يعني اعتقدنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وبعدين ربنا بقى قص القصة بقى بتاعة الإيه الجن اللي قلناها دي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا بعث الله أحدا دي قصة تانية آه، إن يعني إن كان رجالة من الإنس بيخافوا من رجالة من الإيه؟ الجن والمفروض عكس كده المفروض إن الجن هم اللي يخافوا من مين؟ الإنس زي ما قلنا ب- بكلمة بطيره من قدامي مش كده برضو بقول بقول القطه بس والله بقول في الفتحه بسم الله اخوه بيخاف فكرني هقول بسم الله الرحمن الرحيم يروح جاري مع القطه هو كمان بقول بسم الله الرحمن الرحيم وكملتها ايوه ده يفر ما ي- ما يطقش بقرا صوت البقره في البيت ما يقربش البيت ثلاث ايام ايه ده ده ده حاجه تخوف دي ده ده ت- تطمن جدا تطمن جدا مخلوق ضعيف ولكن اللي بيحصل ايه ان احنا بنظهر خوفنا منهم هو يقول الله الله الله ده, ده جماعة دول خايفين مني انا بجري منهم وهم اللي خايفين مني اقعد يا عم اقعد ده جماعة جبانات اقعد فايه يلعب علينا بقى ويتعبنا وانه كان جرم الانس يعوذون برجال يعني يستعيذون برجال من الجن فزادوهم رهقا طيب القصة بقى ايه وأنا لمسنا السماء ربنا بي- بيذكر هذا على لسان الجن وأنا لمسنا السماء يعني جينا نطلع فوق زي ما كنا بنطلع عشان نسترق السمع فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا يعني قبل ذلك وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا شهاب حارق مترصد له أعد بالمرصاد سبحان الله كأن في مدفع متوجه على كل واحد منهم يقذف عليه قذيفة لو قرب آه يجد له شهابا إيه رصدا طب الموضوع ده خير ولا شر ما يعرفوش وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا يبقى الجن بيعرفوا الغيب ولا ما بيعرفوش ولا حتى بيعرفوا الحاضر مش الغيب بس ده ال- ال- العلم الشاهد الحاضر لا يعلمونه أو حدث قدامهم في حرس فوق ما فيش حد عارف يطلع بتاع. طب الموضوع ده ايه في ايه وراء مش عارفين مش شايفين حاجة يعني ده حاجة بقى موجودة مفروض ده بيسموه غيب حاضر غيب ايه حاضر يعني زي الناس اللي في الشارع دلوقتي وانا هنا تقول لي مين اللي بره ممكن اعمل فيها في العصر كده واقول لك في ناس بره في ناس ماشيين في الشارع طب معروفه دي امال الاسد هيمشي في الشارع يعني في ناس طب مين بقى اللي ماشي في الشارع ما اقدرش اقول لك مين بدا غيب لاني مش شايفه مع انه حاضر لو طلعت بره هشوفه طب رجاله ولا ستات برضه غيب حاضر ما اعرفش الله اعلم ما اقدرش فده غيب حاضر قدامهم ورغم ذلك لا يعرفونه امال بقى لو غيب غيب او غيب غائب من باب الاولى لا يعلمونه وعرفنا قبل ذلك ان سيدنا سليمان عليه السلام مات امام الجن وهو متكئ على عصاه فترة طويلة ولم يدركوا موته حتى خر مغ- على الأرض آه، ساقطا حين أكلت الأرضة عصاه فالجن لا يعلمون الغيب يبقى اللي بيحضر الجن بيعرف ده كذاب بيكذب على نفسه ومكذوب عليه نفسه فما تصدقش بقى لما اقول لك اصل انا رحت للشيخ والشيخ اللي قال لي ان فلان عمل اللي عمل انت مكذوب عليك والشيخ بتاعك مكذوب عليك والجن ملعوب عليك الجن هو اللاعب عليك هذه اخبار كاذبه ولذلك كذب المنجمون ولو صدقوا في روايه ولو صدفوا يعني لو صادف في مره وقال كلمه صح فبرضه ايه هو كذاب يعني المرة دي جت كده لكن في الاصل هو ايه كذاب وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ما نعرفش الموضوع اللي حصل ده خير لأهل الأرض ولا شر الله أعلم وبعدين إيه ذكر بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى بعض أخبار عن جن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك آه، إلى أن قال وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون وهكذا آه، ثم كلام عن التوحيد والشرك في السورة وتختم السورة بأن الغيب لا يعلمه إلا الله ويوم أن يوحي ببعضه لبعض عباده فإنه يحرسه سبحانه وتعالى ويحفظه قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا زي مين كده مين اللي ربنا ائتمنوا على بعض غيبه الأنبياء مش كده برضو الأنبياء والمرسلين الله تعالى يوحي إليهم بالغيب ويخبرون به منين كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن الروم هتغلب عشان يقول سايه غلبت الروم الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون منين الخبر ده سيهزم الجمع ويولون الدبر ده في مكة سورة القمر في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس سيهزم الجمع ويولون الدبر قيل جمع الكفار يوم بدر وقيل جمع الأحزاب يوم غزوة الأحزاب في المدينة هناك بعد كم سنة وتحققت وأخبار كثيرة أخبر بها النبي عليه السلام يوم ما كان سيدنا سراقة بن مالك كان لسه كافر ويدوبك على عتبة الإسلام بقول يا سراقة أسلم وإن كنت طمعان في إبل قريش حاطين 100 ناقة للي يجيب محمد حي أو ميت عليه الصلاة والسلام أنا هديك أحسن من كده إيه رأيك بقى هديك إسورتين من أساور ملك الفرس أنت بتوعك دول سراقة أسلم ساعتها وآمن لم شاف معجزة شاف إعجاز قدامه مش قادر يوصل للنبي عليه السلام حاول كم مرة وما قدرش فعلا حاجات غريبة تمنعه مش عارف إيه ده فعرف ان ده نبي مش مش انسان عادي فامن به وصدقه ولذلك لما قال له تاخذ سوارة كسرى سواري كسرى فقال آه، سوارة كسرى يعني لو واحد بقى لسه ها ايمانه كده يعني مهزوز ها فكان يقول إيه، سوارة كسرى ايه بس يا محمد انت دلوقتي هربان من الكفار وماشي في الصحراء متخفي ولا تملك الا يمكن قوتك او لا تملكه يعني يا معاك زاد يا ما معكش زاد وتقول لي هديلك سوارين كسرة قلت طب لو وصلت للمدينة سليم هديلك حاجة ذهب هديك مبلغ كذا هعوضك عن ال- مسألة قريش دي كلام يعني يبقى قريب يصدق لكن بيقعدوا ايه حاجة لسه هيروح المدينة وقال هيعمل جيش وهيعمل دولة وهيحارب مين بالقوة العظيمة الكبيرة دي الفرس وياخدوا ال- ال- الملك بتاعهم وياخدوا الذهب بتاعه وياخدوا ال- الاسورتين ويديهم لي ده فين ده وامتى ده, ده كلام في ال- لكن لما كان سراقة مؤمنا حقا عمل ايه صدق صدق مع المسألة بعيدة لو عرضت على العقل الإنساني ما صدقها ولا قبلها لكن القلب المؤمن يصدق بوعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وياخدهم امتى بقى مات النبي عليه السلام ولا ادالوش صورة كسر قال لك شوف النبي ضحك على ازاي لا لا لا لا ازاي ده وعد حق لازم يحصل طب جه ابو بكر خد خلافته ومات رضي الله عنه وما حصلش شفت بقى الكلام هو ده حبر على ورق لا لا ما يحصلش مش من النبي عليه السلام لازم ده حق يجي في زمان عمر ويحصل الكلام ده سيدنا عمر ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراقة يتسلم سواري كسرى الله يبقى الأنبياء هم الذين يأتمنهم الله على الغيب ويحفظه معهم وكان من هؤلاء بل أفضلهم ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي من الله بالحق في غار حراء كما تعرفون القصة فخاف وارتعد لأن أمر ما كان ينتظره ما راحش غار حراء عشان جبريل يجيله ولا كان يعرف أن جبريل هينزل عليه ولا شيء ولا يقول له اقرأ ما كان يدري عن هذا شيء ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ففوجئ بل حتى فجأني الحق وأنا قاعد في غار حراء أتعبد لحد ما إيه فجأني جه فجأة ما- ما فيش سابق موعد ولا سابق معرفة ولا انتظار وحصل اللي حصل ضمه وقول له اقرأ واقرأ وضمه واقرأ فطبعا منظر غريب عليه جدا وشاف شكل زي ما قلنا كده له جن وله إنس وارض مكة كانت فاضية أكيد شافوا جن فيها في الجبال ولا كده أو على الأقل صورة الجن متخيلة يعني لو هناك ارسم عفريت على ورقة كده هترسمه مع إنك ما شفتوش أبدا طول عمرك لكن من الحاجات اللي سمعتها والخيالات اللي في دماغك هترسمها لكن ده شكله غريب مش مش لا إنسان ولا جن ولا حيوان ولا طائر ايه ده ده حاجة كبيرة أوي ضخمة كده وضمته إيه ضمة قوية عنيفة ولذلك خاف النبي عليه السلام وارتعد ورجع إلى آه، أم المؤمنين عائشة ها، عائشة الله مين متأكدين الله يفتح عليك رجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها طبعا كان لسه ما اتجوزش عائشة ولا حاجة يمكن كانت لسه ما ولدتش كمان لم تولد آه، إلى خديجة وهو ترعد فرائصه كتافه من فوق اللحم اللي على الكتاف ده تحت الكتفات كده بي- بي- بي- بيهتز من كتر الخوف ترعد فرائصه صلى الله عليه وسلم دثروني دثروني دثروني ايه الخبر ده قال لها والله حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لانه حق فربنا اداله الوحي وحافظه عليه سنقرئك فلا ايه طب بالله عليك لو لو لو ايه لو علامة العلامات لو لو واحد يعني ذكي ذكاء ما فيش بعد كده وفي موقف من الرهبة بهذا الشكل المكان غريب ومكان موحش وفجأة ومخلوق غريب ما شافوش قبل كده ولا بالخيال وقول له اقرأ مع انه مش ما بيقراش وقال له مرة واتنين ما بقراش يقول له اقرأ برضه وبعدين يقول له بقى يعلمه ويملي عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ع- ويحفظها النبي عليه السلام مين يحفظ في ال- في الجو ده ها ده لو بيقول له اسم اسمك آه، محمد علي إبراهيم هينسى اسمه مش هيحفظه النبي عليه السلام حفظه ليه لأن ربنا اللي حافظ عليه سنقرئك فلا تنسى فقص على خديجة ضرع- بالضبط اللي حصل وقص هذه الآيات قالت والله لا يضيعك الله أبدا أتطمنه بقى وتقول أنت بتعمل الخير وكذا الله لا يضيع مثلك نام تعالى استريح شوف، دور الزوجة بقى إيه لتسكنوا إليها يبقى جاي متضايق من بره أنت كل ما تخش علينا كده وشك مكشر مالك طب احنا ايه ذنبنا وانت مش عارف كذا تروح طابقه فيه هي كمان تزود ناره يروح مولع فيها وفي البيت لا ده الزوجه مهمتها في البيت تسكين الزوج يعني هنخسر ايه لما اكيد في نساء سامعيننا وبرضه نبلغ ونعلم بناتنا ما تقولش للزوجه اصل الزوجه هتتنرفز لما تقول لها الكلام ده هتقول لك يعني انت بس جاي عليا انا والشيخ مش قدامه الا انا لا انا بقول لك عشان تعلم بناتك لما تتجوز ان شاء الله ربنا يكرمها تبقى تعمل كده مع جوزها يعني هتخسر لما عرفت ان زوجها هو اللي بيخبط وحتى لو البيت مليان عيال طب ما تقومي تفتحي له انت بس اقعد يا حبيبي اهو وده انا هفتح لبابا وتروح تفتح يا سلام لما اشوف وشها الصبيح كده على الباب على طول اول وش تقابله او يقابله بس مش وش بقى ها اه الحمد لله بالسلامه نورت البيت لما جيت يا الدنيا وما فيها الراجل منا غلبان عاوز له بس كلمتين حلوين كده يهدوا الهم اللي على كتافه ده فيروح م- هيقول ايه ده؟ واحد بيستقبل بالطريقه دي ولو الساعه كده مش ممكن ابدا السلام عليكم اه والله انا تعبان والله بتتعب عشاننا كتير اتفضل اتفضل ريح اقعد هنا يا سلام لو كوبايه ليمون في الثلاجه مستنياه يعني انت عامل لي كمان كوبايه ليمون قبل ما اجي كوبايه عصير اي حاجه ولا عصير طماطم حتى مش مشكله ها هي مغذيه اي حاجه كوبايه ماء ساقعه سواء الغدا يكون جاهز كده حاجات بسيطة كلها وروتينية في الحياة بس تقدم بطريقة معينة السيدة خديجة رضي عنها على رأي ال- الدكتور علي السبكي كان لو اللي فاكر معانا كان زمان في الأسبوع الثقافي هنا وبيتكلم على النقطة دي وبيقول يعني واحدة غير خديجة قالت- كنت بتقول له ما احنا قلنا لك ايه اللي وداك هناك بس ما انت عارف المكان ده ما فيهش حد يعني سيبنا هنا لوحدينا وانت قاعد هناك لوحدك انت عاوز يجي لك ايه يعني هناك يا راجل اقعد بقى كانت هتقابله المقابله دي لا كانت نبوه بقى ولا يجي له وحي ولا بتاع تقطع عليه الخط لك شوف الحكمه رضي الله عنك يا امنا خديجه اللهم ارض عنها وعن امهات المؤمنين اجمعين والصحابيات كلهن اللهم امين تهديه وتعالى لحد ما ايه يهدأ فأنزل الله عليه بعد ذلك سورة الايه المدثر معلش المزمل هي المعنى الأول بس المدثر نزلت الأول ويقال أنها نزلت بكاملها مرة واحدة ويقال عنها أنها أول سورة نزلت من القرآن الكريم يعني بكاملها سورة الايه المدثر أيوة ما تنساش المدثر سورة المزمل بقى نزلت بعدها بشوية لما هذا النبي صلى في المرة الأولى دي أخذته إلى ورقة بن نوفل أحد أولاد عمومتها ولكن كان عالم وله دراسة في الكتب النصرانية والإنجيل وكده دارس الكتب دي فعلى فهم واعي فأخبره أن هذه نبوة وأن هذا حق وأن هذا هو الوحي الذي كان يأتي موسى وعيسى وأوصاه قال إن عاودك يعني روح تاني بقى خليك آه، طبيعي عادي روح تاني المكان ده مفيش مشكلة وما تخافش فإن عاودك فاثبت لو جالك تاني اوعى تجري وتخاف اثبت عشان تتلقى عنه ما يلقيه عليه ما يلقيه إليك فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم استبشر النبوة جاية الله يعني ربنا اصطفاني من بين الناس نعم راح تاني بقى دخل في الغار وقعد فيه ما فيش حد جه ربنا حكيم بقى عارف النفوس فيها ايه و و و ويعمل ربنا يعمله تشويق ها يوم يعمل ايه بقى ما جاش حد يوم النبي صلى الله عليه وسلم يطلع وبص في السماء كده لعل ع- يكون واقف هناك كده والله كده معلق في السماء انا اهو تعالى انا جيت تاني مفيش حد من فوق الجبل وبص تحت في الوادي يمكن جه تحت مفيش حد يبص فوق الجبل مفيش حد يروح داخل الغار مفيش حد قعد بقى ايه ملهوف نفسه يشوف عليه السلام نفسه يشوف اللي قاله اول مره ده يشوفه تاني بقى ولم ياتي لدرجه ان هو حد شاف الجبل لما رحت السعوديه جبل صعب طويل هناك يقال انا ما طلعتوش لكن يقال ان في ناس طلعوه في ثلاث ساعات ثلاث ساعات و- وفي صعوبه في طلوعه كمان مش ممهد يعني معمول في طريق ولا بتاع يطلع فوق ويقعد وينتظر ما فيش لدرجة ان هو بدأ ينزل في الوادي تحت يقول لك يمكن مستخبي هنا قاعد هنا ولا بتاع ما راح اشوف ادور عليه نزل في بطن الوادي ويبحث عنه يمين وشمال وبتاع، ما فيش يطلع فوق الجبل تاني ويطلع وينظر من فوق ال- ال- بعض الناس بقى اللي ما, ما يهمهمش مقام النبوة بيقول لك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هينتحر من فوق الجبل لو واحد بينتظر النبوة هينتحر متعمل عينك محافظ هيروح منتحر من فوق العمارة ده لا هيشيك ويلبس ويتهيأ وبتاع و- ها، وهيمشي بين الناس رافع راسه على ما يتم التعيين شوف بقى ده نبي على اساس ولكن كان ينظر من فوق الجبل في بطن الوادي بيبص كده عشان يشوف يمكن جاء تحت وهكذا حتى يقول فحتى اذا استبطنت الوادي في مره نزل ب- في بطن الوادي من تحت فنوديت يا محمد سمعت صوت بيقول يا محمد عليه الصلاة والسلام فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا حاجة تخض مش كده آه منظر صعب فيقول فرفعت بصري إلى السماء فإذا هو الذي جاءني بحراء لما شافه بقى المرة دي افتكر المنظر ليه هو شافه قبل كده مرة فتذكروا بقى جالس على كرسي بين السماء والأرض ده ملك بيطير في الهواء فقعد على كرسي قاعد على ترابيزة سهلة جدا حاجات ايه صور بالنسبة لهم يعني محدش استغرب ففرقت منه أول ما شاف المنظر كده 600 جناح يا عم ده ملك ايه ده حاجة غريبة برضه ما شافهاش لكن تاني مرة شوفها بقى بس المرة دي شافها يمكن أكتر من المرة الأولى ما كانش فيه مفاجأة المرة دي زي المرة الأولى جاي المرة دي وهو بينتظر أن يراه في استعداد نفسي شوية إنه يشوف نفس الصورة اللي شافها قبل كده لكن برضه لما شافه ما ما استحملش آه فقلت ففرقت منه يعني خفت فانطلقت إلى أهلي وأنا أرتعد عليه الصلاة والسلام ويقول زملوني دثروني زملوني زملوه التزميل والتدثير هو اللف بالثياب يعني لفونا انا برتعش الرعشه دي بتبقى برد مش كده بردان فكانه بردان لفوني في الثياب يعني في الفراش بتاعي فلفوه دي المره الثانيه بقى فناداه الله يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا الى اخر الايات فنزلت سورة المزمل في مكة وسورة المدثر أيضا في مكة في أوائل ما نزل لكن كانت سورة المدثر قبل سورة المزمل كما نبه على ذلك المفسرون وسورة المزمل ت- يعني ت- تشير إلى فعلا أنها نزلت متأخرة شوية بعد سورة المدثر للآية المدثر يق- يقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك تكليف لسه في الأول لكن في سورة المزمل ربنا بيقوله من ضمن إيه واصبر على ما يقولون الله يبقى راح لهم بقى وقال لهم ان انا رسول الله وقالوا لا ده انت شاعر ده انت مجنون ده انت كذا بدأوا يتكلموا عليه فالكلام ده هيزعله لانه طول عمره صادق امين في وسطهم انسان قيم جدا جدا فلما قومه يوجهون اليه هذه الكلمات هذا يؤذيه في شعوره فالله تعالى يصبره واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه يعني ايه اولي النعمه ها يعني أصحاب النعمة النعمة غير النعمة خد بالك هنا النعمة بفتح النون آه النعمة يعني عنده عنده نعم لو قال أولي النعمة يعني أصحاب النعمة عندهم نعم أمال النعمة هي التنعم زي ما قلنا واحد عنده فلوس بس مش عارف يستمتع بيها لا قادر يروح ولا قادر يجي ولا قادر يتفسح ولا قادر يروح فرنسا ولا امريكا ولا هنا ولا هنا ولا يتحرر داخلي ولا خارجي ففلوسه ولا قادر يجي- يجيب له عربيه يسوقها ولا قادر فلوس معطله قدامه اكل بس عنده سكر ومش عارف عنده آه، املاح وعنده ما اعرفش ايه فمش عارف ياكل دي ولا ياكل دي ولا ياكل دي. البيت مليان من خيرات الله ولكن يا عيني مش قادر ياكل من ده ولا من ده ولا من ده وهكذا فعنده النعمه بس ما مش عارف مش عارف ياخد منها فايده لكن دول بقى ربنا بيقول يعني كانوا بيمن عليهم بنعمته وذرني والمكذبين اولي النعمه يبقى اكيد عندهم ايه نعمه ما هو ما يتمتعش بالنعمه الا اللي يملكها صح فكون عنده تنعم يبقى عنده نعمه لكن ممكن يكون عنده نعمه وما بتنعمش بيها ولهذا قلنا بالأم- بالامس والله قبل الامس سوره الذاريات والطور قلنا ايه اخذين ما اتاهم ربهم وبعدين فاكهين بما اتاهم ربهم اخذوا النعمه بل تفكهوا بها وتنعموا بها فهنا معناها اولي النعمه يعني أو اصحاب التنعم بالنعمه الذين انعم الله عليهم بالنعمه وانعم عليهم بالانتفاع بها إذا ربنا من عليهم بإيه بنعمتين كده ومهلهم قليلا إلى آخر الإيه الآيات آه، وف- وتختم السورة بشهادة عظيمة جدا من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بأنهم يقومون الليل ويقرؤون القرآن وما إلى ذلك آه، ثم سورة المدثر كما قلنا وفيها آه، ذم للكافرين وعلى رأسهم آه، أو في مقدمتهم الوليد بن المغيرة الذي يقول الله عنه ذرني ومن خلقت وحيدا عارف ذرن وخطف وحيدا ذرن دي زي ايه زي بقول لك ايه بس سيب فلان ده عليا مالكش دعوه انت بيه ما تشغلش دماغك انا انا هوريه انا كفيل بيه انا اقدر عليه سيبك انت منه ريح نفسك فكان الله تعالى يقول لنا مثلا لا تنشغل بهؤلاء انا كفيل بحسابهم وعذاب وعذابهم وعقابهم ذرني ومن خلقته وحيدا اذا وليد بن المغيره ملوش اخوات خلاص كده ابوه كان ايه لا ينجب اصلا فبس امه لقطته من راعي من الرعاة زنت معه وجاءت بمين بالوليد ده زي ما عرفنا دلوقتي ثم ربنا من على الوليد بقى بعد كده بمن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا مال ابوه مش ماله هو ما عملوش من شطارته يعني انما كان ابوه اصلا غني ومصاحب اموال وزوجة المغيرة خافت على المال ده يضيع والمغيرة ملوش أولاد فمين اللي هيورثه؟ إخواته بقى و- وقرايب وكلام من ده وهي تبقى تاخد حاجة ولا ما خدتش حاجة على مذهب الجاهلية ملهاش ميراث وبالتالي الثروة دي كلها هتضيع هتعمل ايه عشان تاخد الثروة لنفسها تجيب له عيل طب ما هو ما خلفش وقعت مع الراعي راودته حتى وافقها وحملت بمين بالوليد فمالوش حد بقى ده آه، قا- ولكن ربنا بقى من عنه هو اللي ورث حسب قانون الجاهلية وحسب الظاهر في النسب هو اللي خد التركة دي كلها بقى قال تعالى وجعلت له مالا ممدودا تخيل بقى ممدودا دي لحد فين ها وبنينا شهودا اولاد رجاله حاضرين ما شاء الله حاجه يعني تملى العين كده برضو ايه شباب يعني عز ولذلك اغتر بهم وقال سيبوا علي عشرة أنا أكفيكم العشرة أنا أوقف كل ولد من أولادي قصاد ملك من الملائكة خزنة النار من من من الأولاد حلوين وما شاء الله برضو هيئة كبيرة كده وحاجة يعني آه، تشبع النفس ومهدت له ومهدت له تمهيدا يعني الدنيا سهلة بالنسبة له عارف واحد يخش في البيعة دي يكسب قد كده طب وتاجر مش عارف في, في, في البلح يجيب فلوس يتاجر مش عارف في القماش يجيب فلوس تاجر في التراب يجيب فلوس يقول لك فلان ده يا اخي حط له في التراب يطلع ذهب حاجة غريبة مرزق هو كان كده بقى مه- ممهد له الايه الامر يعني ربنا مديله الدنيا خد زي ما انت عاوز الدنيا رخيصة فخدها زي ما انت عاوز ومهدت له تمهيدا ثم شوف الطمع والجشع ثم يطمع ان ازيد بيتمنى كمان ايه اكتر من كده وبيتقول ان ربنا هيديني زمان بعض الناس النهارده لا بيصلي ولا بيعمل ولا ولا ولا حاجه خالص وما عايش للدنيا بس بقول لك يعني سعيد الدنيا سعيد الايه الاخره اطمن انت بس مالكش دعوه ربك مش بتاع الصلاه والحاجات من دي دي كلها مظاهر كدابه بتنافقوا بيها لولا ربنا بيحبني ما كانش اداني في الدنيا قد كده وطالما اداني في الدنيا هيديني ايه في الاخره كالذي قال في سوره الكهف ولئن رددت الى ربي الاول قال ما اظن هذه ان تبيد ما ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي مع كفر ده لاجدن خيرا منها منقذا. ده ربنا هيديني احسن من اللي اداني في الدنيا ده، في الاخره وهكذا يطمع ثم يطمع أن أزيد ربنا بيقطع كل آماله كلا إنه كان لآياتنا عنيدا توعده في الآخرة بالعذاب وذكر الله وصفا من أوصاف الجنة أنها إيه عليها تسعة عشر وأن خزنتها من الملائكة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ليه لأن لو كانوا من البشر هيحنوا للبشر يعني مهما كان برضو بتلاقي في سجان ها او جلاد في السجن يعني ب- الظابط بس يولي كده ويمشي يروح آه، يفك العذاب عن المسكين اللي هيموت في ايده ده ما هو ده عمال يقول له اضرب ويضرب بس الواد هي- الواد هيموت في ايده يوم بس لحلح يا اخي امشي روح. اول ما يمشي كده يجي له تليفون ولا بتاع معلش سامحني معلش يا اخي قول بقى اعترف واسكت وخلاص وتموت احسن من كده لما تقر على نفسك حتى لو بالباطل هيبطلوا الكلام ده خلاص قولوا خلاص ويقعد يطبطب عليه ويراضي فيه ويسقيه ميه وكده حن لان الخلقه واحده والجنسيه هو بقى اه شديد عليه وبيضرب صحيح وكده لكن مش للدرجه دي في درجه معينه بيوصل بقى ان هو إيه؟ خلاص قلبه فلا يرق قلبه لا ولو جن مع جن هيرحموا الجن اللي في النار تيجي ملائكة ما فيش في النار ملائكة بقى بتتعذب ولا بتتحاسب هؤلاء عباد الله المكرمون يوم الملك ده ما ما يعرفش انت بتتعذب يعني ايه يعني فهذا يعني آه، طبيعة غير الطبيعة فلا يرحم الكفار الذين في النار آه، وقالوا الذين في النار لخزنة ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب يا ملائكة يا حلوين انتوا ادعوا ربنا انتوا قريبين من ربنا كلموه كده يعني يدينا يوم اجازة يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى جات لنا الرسل آه قالوا فادعوا ادعوا أنتم شوف ما فيش إيه إحساس بيهم أبدا وما دعاء الكافرين إلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قل ربنا بقى يموتنا ونرتاح من من- قال إنكم ماكثون موتي وبتاع وفي موت هنا فيش موت فيش إحساس بيهم أبدا نسأل الله العفو والعافية وأن يحرمنا على النار اللهم آمين آه، ويذكر الله تعالى لقاء بقى بين أهل الجنة وأهل النار أهل الجنة فوق اللهم اجعلنا فيهم يا رب وفي أعلاهم ينظرون إلى أهل النار, إلى أهل النار تحت وطبعا كانوا هيشوفوهم يبصرونهم كما مر في سورة المعارج ها يعني ده هيشوف ده ويتعرفوا عليهم كمان الله لا لا ده فلان هناك اهو في النار عمال يت- يتلوى يا فلان يا ابو جهل تخيل المنظر نسأل الله العفو والعافية اه دي دي, دي عذاب عذاب ده لوحده كده بس اللقاء ده عذاب على اهل النار يا فلان مش كنت بتقول انت سعيد الدنيا سعيد الاخره وهب لك في الاخره احسن من كده وربنا هي مش عارف هيعمل ايه والنبي هياخدك في شفاعته وكده ما انت إنت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي نزلك في الحضيض كده؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا كنا من الكافرين ربنا لا ذكر حاجه تانية خالص أول جريمة كأنها أعظم جريمة عملوها قالوا لم نكن من المصلين يا ريت اللي ما يعني اكتبها في في في في رسالة وابعتها لواحد ما بيصليش على الموبايل دعوة حديثة بقى دعوة إلكترونية في رسالة كده ابعت له الآيتين دول كده ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين كفاية الآيتين دول ابعتها على رسالة يمكن تهز واحد يمكن تهز اثنين ثلاثة أربعة وقول له كده اكتب له كده برضه يعني آه، آه، ارجو ارسالها الى خمسه الى عشره ما هو ساعات في ارض صخريه تنزل عليها الميه ما تطلعش زرع بس بتحتفظ بالميه لحد ما غيرها ينتفع بيها مش كده برضه واحد يجي يحط ميه وساقي يحوض في جرجير ولا حط فيه نعناع ولا ريحان ولا ويسقيه يبقى الارض هنا ما انتفعتش بس نفعت غيرها بالميه فيمكن ده لما يبعت ربنا ي- يجعل فيها الاثر وهكذا منظر خطير جدا كأن أعظم جريمة عملوها إنهم إيه؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى أن قالوا وكنا نخوض مع الخاضين وكنا نكذب بيوم الدين فربنا ذكر ترك الصلاة قبل التكذيب بيوم القيامة حتى أتانا اليقين يعني الموت آه، ده إمتى الكلام ده هيبقى إمتى اللقاء ده يوم القيامة بعدها على طول بعد سورة ال- ال- المدثر سورة الايه القيامة لا أقسم بيوم القيامة معنى لا أقسم في القرآن وهي متكررة لا أقسم بكذا لا أقسم بكذا معناها أقسم مع أن الموقف لا يستدعي القسم عارف لما تقول له واحد وذاك امر يعني محتاج مني بيقول لك احلف طب احلف كده تقول له طب ده مساله برضه تحتاج حلف يعني فأنا شايف المسألة بسيطة جدا مش مستاهل أحلف لك لكن مع كده والله العظيم حصل كذا وكذا وكذا اختصارا للكلام ده كله ربنا بيقول إيه لا أقسم يعني ليس لكم علي قسم وليس لمثلي أن يقسم لأن كلامي حق ربنا هيكذب ليه اللي بيكذب ده خايف من حد أو طمعان في حد بكذب عليك عشان انا طمعان فيك بكذب عليك عشان خايف منك طب ربنا لا بيطمع ولا خايف ولا محتاج حاجه من حد غني كريم سبحانه وتعالى والكلام الذي يقوله الله حق واضح لا يحتاج الى تاكيد بالقسم ومع ذلك اقسم لكم بيوم القيامه اقسم بالخنس فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، فلا اقسم بمواقع النجوم كل دي اقسام يقسم الله بها ولكن الموقف لا يحتاج الى ايه الى قسم هذا معنى لا اقسم آه هذا الإنسان ال- العنيد مع كل البيان ده ويموت وتلتف الساق بالساق ويكون إلى الله المساق دون أن يصلي فلا صدق ولا صلى يبقى لا صدق بقلبه ولا صلى ببدنه يعني عصى زي فرعون كده أدبر فأراه الآية الكبرى فإيه فكذب وعصى كذب بقلبه وعصى ببدنه ما صدقش في حاجه خالص وكأن من على الأقل لما يجي لنا أمر تكليفي شرعي لا نستطيع فعله يبقى على الأقل إيه سمعنا وأطعنا ولكن اعذرني يا رب ما أقدرش أعملها دلوقتي أنا مصدق بكلامك أنا قبلت حكمك حكمك يا ربي واجب علي وطاعتك واجب علي ولكن اعذرني يا رب كلم ربنا كده بينك وبينه أنا مش قادر دلوقتي ظروفي ما- ظروفي ما تسمحش يعني واحد مش قادر يلتحي مثلا ايه قادر بقى اللحيه سنه ولا فرض؟ لا سنه يا عم الحاج ده فرض طب الامام الاولاني قال لك فرض قال لك بس الامام قال لك الفلاني قال لك سنه وجادل ما تدلش سنه يا عم مش فرض طب ما تنوي في قلبك الرضا بال- بالحكم خلاص سنة يا مرحب بسنة رسول الله عليه السلام والله أتمنى يا رب يا رب يسر لي يا رب واعذرني في تقصيري يبقى قبلت الحكم بقلبك وإن لم تستطع أن تنفذه ببدنك دي أخف والله يجادل وينكر واحد بيقول لك أيوة أنت ليك عندي فلوس أنا عارف وهو هي مثلا عشر آلاف أنا متأكد وفاكر وكاتب عندي وموصي أهلي بس والله يا أخي معايا سد إن شاء الله أول ما تيسر هجيب لك فلوسك والتاني له ع- عنده برضه 10000 يقول لك لا لا ليك عندي حاجة ولا ومعايا ومش هدي لك وما ما أملكش حاجة عندي وينكر الدين أيهما أقرب إلى قلبك وأقرب إلى رحمتك لا تعفو عنه اللي يقول لك ليك عندي بس مش قادر سامحني شوية امهلني لكن التاني ده هترفع عليه دعوة على طول وتديه السجن الدفع الحبس مش كده برضه ولله المثل الأعلى الذي يقر بأحكام الله ويرضى بها أكيد ربنا هيرحمه قد ايه ما اعرفش لكن اكيد هي- هيبقى مرحوما عند الله اكثر ممن ينكر ويجادل ويرد حكم الله عليه فالانسان الكافر الذي يصل الى الموت ويساق الى ربه سبحانه وتعالى دون ان يصلي ويستجيب ويصدق بالله هذا انسان جاهل وغافل يجهل حقيقه نفسه احنا خلاص خلصنا أهو. يجهل حقيقه ايه نفسه قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى هو مفكر يعني هيتساب كده حيوان في البرية بيجري وخلاص ما ملوش هدف ملوش لا لا له نهاية وله هدف وفي حساب ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك أي ذلك الإله بقادر على أن يحيي الموتى الجواب بلى قادر وبعدين ربنا يسأل الإنسان بقى هل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان جه عليك وقت يا ابن آدم ما كنتش حاجة ما كنتش مذكور في الدنيا أيوة طب يعني أنت إيه ولا حاجة في وقت من الأوقات كنت مش كنت كمان ما كنتش حاجة يوم ما كان أبويا وأبائنا أولادا في ابتدائي مثلا في الجامعة إذا كان دخلوا جامعة إحنا ما كانش لنا أي ذكر في الدنيا خالص في أيام أجدادنا ولا كان حد يعرف عنا حاجة يعني أبويا أقول لك أهو, أهو في صلبه ذرية لكن مين الله أعلم لكن طب جده طب جد جده طب السنين اللي فاتت من أول الدنيا كنا إحنا فين كجيل في القرن الواحد والعشرين ولا كنا حاجة خالص اذا برضو انا ولا حاجه ربنا اللي عملني حاجه وربنا اللي بيجعل لي وضع في الدنيا ويجي- ويستطيع سبحانه وتعالى او يقدر على ان يجعل لي قيمه في الاخره ومكانه في الاخره اذا كن لله يرفعك الله اسجد لله يعليك الله واقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فحج على الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي مختلطة نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وهذه الآية فيها إعجاز علمي ظهر أو كشفه الله للعلماء في هذه الأيام كلمة أمشاج دي أن النطفة مختلطة من من بين نطفة المرأة ونطفة الرجل ومختلطة في الجينات جينات من هنا وجينات من هنا وفي اختلاط بينهم آه، بتقدير معين في ما اعرفش اختلاط اخت- اوجه كثيره للاختلاط في النطفه التي يخلق منها الانسان الى آه، ان ذكر الله تعالى في هذه السوره قص- يعني آه، ايات كثيره معظم السوره على اهل الجنه لدرجه ان صحابيا سمع هذه السوره من سيدي وسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد أن أتمها النبي صلى الله عليه وسلم قراءة شهق الرجل ومات وراح ميت قال صلى الله عليه وسلم قتل أخاكم شوقه إلى الجنة لما سمع آيات الجنة كده وتدبر فيها وتخيل بقى الأبرار بيشربوا إيه وبيجي لهم منين وإزاي والأطفال بيلفوا عليهم ويسقوهم وغلمان منورين عاملين زي اللقالع كده والدرر حاجة جميلة عاش ال- المنظر ده عاشه بحسه وخياله وقلبه تشوق جدا للجنة من كتر الشوق مات جه قدروا على كده قتل أخاكم شوقه أو شدة شوقه إلى الجنة اللهم خذنا إلى الجنة يوم أن تأخذنا على خير وطاعة يا رب العالمين آه، وتختم ويختم الجزء بسورة المرسلات وهي سورة تتحدث عن يوم القيامة تقريبا نفس المجال بتاع السور وهتيجي بقى معظم سور آه، الجزء الأخير تتحدث عن القضية نفسها قضية البعث ليوم القيامة ويوم الحساب ولكن كل سورة لها شكل تعرض يوم القيامة به فسورة المرسلات سورة من السور المكية برضو آه، تتحدث عن يوم القيامة وعن البعث يومها وكيف يكون حال الكافرين حيث ينادى عليهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر دي النار النار بتقذف شرار معروف دي قضية معروفة بس الشرار في الدنيا بتاع كده يعني صغيرة خالص تجري ومجرد ما تفارق النار كده تنطفئ الواحد يخاف تكون حرقت هدومه يبص ما يلاقيش حاجة حرامات لكن شرارة النار يوم القيامة بقى إيه؟ كأنها جمالات آه، كالقصر القصر ده قالوا القصر معروف القصر ها قصر الملك تخيل يعني شرارة قد قصر القبة كده قصر الطهرة أو أكبر وقيل القصر ده طول الشرارة طولها والقصر عند العرب هو العمود الذي تنصب عليه الخيمة يعني عمود لا يقل عن مترين كده تقريبا طول أو يزيد ده طول الايه آه، ال- برضه صورة تانية أو تمثيل تاني كأنه جمالة صفر جمالات يعني كأنها أعناق الجمال شفت رقبة الجمل آه، ولا رقبة الوزة حاجة كبيرة قوي أكبر من رقبة الوزة والنعامة ورقبة الجمل شوف تخن إيه وطول إيه الشرارة في النار يوم القيامة زي كده نسأل الله العفو والعافية ده تمثيل بس كده تقريب للأذهان يعني لكن حقيقة الله أعلم بها وهي أكبر من ذلك وتختم السورة بذكر المؤمنين إن المتقين آه، في جن في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وختاما مع هذه الآية آه، أبشر إخواني إن شاء الله بأن بعد الصلاة بعد الوتر عشان ما نأخركوش أكتر من كده في إن شاء الله جوائز زي ما أنتم شايفين كده آه، هي جوائز آه، منها مسابقة القرآن الكريم في ناس تحفظ بالقرآن اللي ختمين وجري- أو وأقل من الخاتم برضو 20 جزء و10 أجزاء دخلوا آه، آه، مسابقة في هذا المسجد الحمد لله وفاز آه، معظمهم ولكل فائز جائزة آه، في برضو جوائز آه، أخونا محمد آه، جميل اللي هو محمد شعلة نطط لنا في كل حاجة سبحان الله يلا زي بعض ربنا يكرمه ويبارك فيه عامل جوائز لبعض الناس آه، كان عامل مسابقة في العبادات واحد معرفش ختم كام ختمة واحد سبح مش عارف كام ألف تسبيحة ده في الاعتكاف بس في مدة الاعتكاف دي آه، ففعل هذه الطاعات فأعدت له إيه جائزة في جائزة غريبة عشان ما حدش يمشي بيربطكم معانا برضو مش عايزين نسيبكم لأن بنحبكم في الله في جوائز لناس من زمان وهي معانا في المسجد هنا بس والله ما اعرفهم مين مش عارف هو عامل جايزه لمين هو اللي اختارهم بس قال لي على العنوان كده في ناس من رواد المسجد لفتره طويله مواظبين فهؤلاء يستحقون التكريم فلهم جائزه يمكن تكون انت يمكن اكون انا الله اعلم آه، على كل حال يا محمد جميل انا الحمد لله انا مفتتح هذا المسجد وهذا شرف وهذا المسجد روحي وهذه المز... وهذا المسجد مزرعتنا للاخره والله يعني لا, لا أملك غيره فأسأل الله تعالى أن يتقبله منا جميعا ويجمعنا بهذا الجمع في الجنة اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله